يا ترى ايه اللي عمله نور الدين محمود اول ما استلم الحكم الحقيقه برضو كانت نفس القضيه اللي بتشغل آه، ابوه هي اللي بتشغله قضيه الوحده والجهاد او هو عارف كويس جدا ان الطريق لتحرير البلاد الاسلاميه هو الوحده والجهاد اول ما استلم الحكم طبعا كان فاضل ثلاث ممالك آه، صليبيه طبعا اماره الروها اسقطها ابوه لكن كان في مشكله كبيره انه عشان يوصل لهذه الامارات الصليبيه لابد ان يضم دمشق وزي ما قلنا قبل كده ان دمشق هذه كانت حجر عثرة امام المسلمين فترة طويلة جدا من الزمن طول عهد عماد الدين زنكي وحاربت عماد الدين زنكي فترات وفشل عماد الدين زنكي في اسقاط آه، دمشق او في ضم دمشق للحكم الاسلامي ووقت ما كان آه، نور الدين محمود متولي الحكم سنة 541 من الهجرة بعد وفاة ابيه كان على رأس آه، الحكم في دمشق واحد اسمه آه، مجير الدين ابن آبق وده ما كانش ليه اي كلمه او صوت في داخل دمشق والحكم كله كان في ايدين واحد اسمه معين الدين انر ودي كان شخصيه فاسده وظالمه ومكروهه ومخالفه للشرع وكثيره التحالف احيانا مع الصليبيين واحيانا مع المسلمين يعني شخصيه متقلبه بحسب المصلحه التي تحكمها وكان طبعا دي مشكله كبيره بالنسبه لنور الدين محمود عشان يوصل لفلسطين او يوصل لاماره طرابلس طرابلس او يحارب حتى انطاكيا لابد ان يؤمن ظهره عند آه، منطقه آه، دمشق فيعمل ايه حاول ان هو يفكر في ضم دمشق لكن قبل قبل ان يتحرك لدمشق للاسف الشديد الصليبيين طبعا شافوا موت عماد الدين زنكي وشافوا ان القضيه اصبحت يعني فيها فرصه لاعاده امتلاك الروها من جديد وبالذات ان اللي تولى الحكم شاب صغير عنده 30 سنه فتحركت الجيوش الصليبية بالاتفاق مع الأرمن اللي كانوا عايشين في آه، أرض الروها مع أن الأرمن هؤلاء عاملهم عماد الدين زنكي كما ذكرنا في الحلقة السابقة بمنتهى الرقي وحفظ دماءهم ورد عليهم أملاكهم ورعاهم رعاية آه، كاملة وأقرهم على حرياتهم الدينية يعني عمل أشياء ج- كثيرة جدا في منتهى الرقي ما كان الصليبيون يعاملون الر- ال- الأرمن النصارى بنفس الطريقة التي عملهم بها عماد الدين زنكي ومع ذلك تراسلوا مع الصليبيين وحصل غزو من الصليبيين لإمارة الروها من جديد لكن نور الدين محمود رحمه الله جهز جيشه وأدب الصليبيين وعلمهم أن عماد الدين زنكي إن كان قد مات فإنه ترك وراءه أسدا هصورا هو نور الدين محمود رحمه الله وانتصر انتصارا ساحقا في إمارة الروها وأخذ الأسلاب والغنائم وكان نصر مجيد في أوائل أيام حكم نور الدين محمود رحمه الله ليعلم الجميع أن آه، البلاد الحمد لله ما زالت في أيد أمينة وهي آه، يد نور الدين محمود الطاهرة آه، رحمه الله آه، بعد هذا الانتصار المهيب طبعا الصليبيين انزعجوا انزعاج كبير جدا وعلموا أنهم أمام أزمات آه، قادمة آه، كبيرة فاجتمع آه، قواد الصليبيين في القدس وعملوا آه، استشارات موسعة ووصلوا في النهاية إلى أنه لابد من طلب الإعانة من أوروبا وأنهم لن يستطيعوا بقواتهم الحالية أن ينتصروا على نور الدين محمود وجيوشه الإسلامية وبالذات أن في حمية إسلامية عالية جدا في الأمة الإسلامية كلها دلوقتي فبدأوا ينت- يستنصروا بأوروبا فبدأ البابا آه، أوجانيوس الثالث يجهز آه، ما عرف في التاريخ بالحملة الصليبية الثانية الحملة الصليبية الأولى هي اللي قام بها آه، البابا أوربان الث- الثاني في بدايات ال- الحروب الصليبية وجمع الجيوش وحصل غزو العالم الإسلا- الإسلامي زي ما أنتم عارفين والحملة الصليبية الثانية ديت تجهزت بعد سقوط الروها وبعد مقتل عماد الدين زنكي وولاية نور الدين محمود رحمه الله والحملة دي كان على رأسها لويس آه، السابع ملك فرنسا وكونرد آه، الثالث ملك ألمانيا والنمسا وكانت حملة كبيرة جدا آه، ضخمة وعبر بها آه، ملك ألمانيا ال- آه، أوروبا بكاملها وعبر القسطنطينية ووصل إلى آسيا الصغرى والحقيقة يعني في طريقه حاول يعطله إيمانويل ابن أليكسيس كومنين آه، آه، أليكسيس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية كان مات وتولى من بعديه إيمانويل ابنه وإيمانويل هذا حاول أن يعوق الجيوش الصليبية لأن هو لقى الجيوش الصليبية السابقة لم تعطيه شيئا في بلاد المسلمين وخاف على أملاكه البيزنطية شخصيا من الحروب الصليبية أو من الجيوش ال- الصليبية الغربية لكن لم آه، يفلح لكن قلل من أعداد الجيش ال- الألماني وحصل صدام تاني مع السلاجقة في الروم وحصل تخطف نتيجة الروح العالية عند المسلمين للجيش الألماني وسبحان الله وصل من الجيش الألماني 5000 مقاتل فقط إلى أرض الشام مع إن كان طالع من النمسا وألمانيا 200 ألف مقاتل متخيلين الروح العالية اللي كانت عند الأمة الإسلامية ووصل جيش فرنسا عن طريق البحر إلى آه، إلى آه، القدس وإلى طبعا إلى يافا ومنها إلى القدس وحصل اجتماع مع زعماء النصارى في آه، القدس وبدأوا يفكروا نعمل إيه ونحارب آه، صلاح نحارب نور الدين محمود فين نور الدين محمود أملاكه آه، في مملكة طبعا حلب وما حوله في الرها بعد إسقاطها وطبعا أخوه سيف الدين غازي بيحكم الموصل فابن حربه في أي هذه القطاعات سبحان الله خرجوا برأي غريب جدا قالوا نحاصر دمشق وناخدها دمشق اللي هي في ايدين معين الدين انر لانه قالوا انه عشان نوصل لهذه المناطق مع نور الدين محمود لابد ان نسقط دمشق اولا مع ان دمشق كانت توالي النصارى في فترات كثيره من حياتها لكن النصارى طبعا الصليبيين كان لا عهد لهم بالمره وبالفعل جهزوا الجيوش وراحوا حصروا آه، مدينه آه، دمشق واستغاث معين الدين انر بكل من حوله ولم يستجب له احد فأرسل رسالة إلى سيف الدين غازي الأخ الأكبر لنور الدين محمود يطلب نصرته ضد الصليبيين يعني راجل بتاع كله زي ما بنقول بيشتغل على كل المحاور ما عندوش مانع يستنصر بالمسلمين مرة بالصليبيين مرة حسب الظروف وسيف الدين غازي رحمه الله لم يخلف آه، ظن معين الدين أنر جهز الجيش بتاعه واتجه لدمشق وخد معاه في الطريق نور الدين محمود وتجمعت الجيوش حول آه، دمشق وفي الطريق والجيوش لسه رايحة دمشق لقينا معين الدين انور بيبعت رساله للصليبيين بيقول لهم لو ما سبتوش هذه ال- الاماكن انا هسلم المدينه لسيف الدين غازي ولنور الدين محمود وساعتها هم هيحاربوكم وساعتها خاف الصليبيين من حرب الجيوش الاسلاميه المجتمعه وانا بقول خافوا مع انهم اعداد كبيره الا ان الله عز وجل القى في قلوبهم الرهبه من نور الدين محمود ومن سيف الدين غازي فانسحبت الجيوش الصليبيه من حول دمشق دون قتال مع الجيوش الاسلاميه بقياده نور الدين محمود والقى الله الرعب في قلوبهم بل وعادوا الى بلادهم وبذلك فشلت الحمله الصليبيه الثانيه فشلا ذريعا. نور الدين محمود كمل الطريق وبدأ يحارب الصليبيين وانتصر عليهم أكثر من انتصار من سنة 543 لسنة 545 عمل كذا انتصار بل وقتل ريموند آه، ملك آه، أو أمير أنطاكيا في أحد هذه المعارك وحتى لما هزم هزيمه مفاجئه من احد الصليبيين اللي هو كان اسمه جوسلين اللي كان قبل كده امير اماره الروها قبل ان يسقطها ابوه عماد الدين زنكي هزم هذا الرجل آه، نور الدين محمود في احد المعارك فصمم نور الدين محمود ان يرد الثأر للمسلمين واستطاع بعد عده شهور ان ينتصر عليه انتصارا كبيرا بل واسر آه، جوسلين آه، دي كورتيني اللي هو كان امير الروها في ذلك الوقت. في سنه 548 للاسف الشديد حصل حادث مؤسف هو سقوط عسقلان. ولحد هذا الوقت كانت عسقلان لم تسقط في داخل فلسطين وهي المدينة الوحيدة التي ظلت في داخل فلسطين حرة وإن كانت مملوكة للدولة العبيدية التي التي كانت تحكم مصر في ذلك الوقت فسقطت عسقلان ومن آه، السقوط من هذا السقوط يعني أرسلوا رسالة استغاثة لنور الدين محمود وحاول نور الدين محمود أن يصل إليها لكن للأسف الشديد كانت دمشق تقف حائ- عا- عائقا له عن الوصول الى آه، آه، الى عسقلان او الى فلسطين بصفه عامه ومن هنا فكر نور الدين محمود رحمه الله ان يضم دمشق ضما اكيدا الى دولته الاسلاميه المجاهده في سبيل الله وبالفعل جهز الجيش بتاعه وفي سنه 549 حاصر دمشق ولم يجد يعني اهل دمشق لهم آه، الجيش العسكري في دمشق ان يجد له طاقه في حرب نور الدين محمود ففتحت الابواب وخاصه ان الشعب الدمشقي في داخل دمشق كان يهتف باسم نور الدين محمود طبعا صيت وصل في كل مكان والناس عرفت قيمه عماد الدين زنكي وقيمه نور الدين محمود الشعب اتغير بعد مرور هذه السنوات وبدات العقيده الاسلاميه تتسرب الى داخل الحصون الدمشقيه ورجع الناس لربهم سبحانه وتعالى واستقبلوا نور الدين محمود استقبالا عظيما حافلا وضمت بذلك قوه دمشق الى قوه آه، العالم الاسلامي وجعل نور الدين محمود العاصمة له في دمشق ليكون قريبا من الحدود الصليبية أو حدود الجيوش الصليبية المحتلة لطرابلس والمحتلة لفلسطين بكاملها في ذلك الوقت وعلى فكرة في هذا الفتح الذي قام به آه، نور الدين محمود مجير الدين آبك اللي كان حاكم لدمشق حاول أن يستغيث بالنصارى الصليبيين ولكن لم يكن لهم طاقة حين آه، حين ذلك الوقت ضد نور الدين محمود رحمه الله بعد كده استمر برضه في معارك متصلة مع الصليبيين في سنة 558 آه، مات بولدوين الثالث اللي كان حاكم القدس وتولى واحد اسمه إيموري آه، أو عموري كما يذكر في المراجع الإسلامية وده هيكون ليه شأن مع بعض المسلمين في بعض ال- المواقف في كل هذه القصة نور الدين محمود عينيه على مصر وبيقول ان ان اسقاط فلسطين او آه، اسقاط الجيوش الصليبيه في فلسطين دون التعاون مع مصر هيكون امر صعب جدا ومن ذلك الحين وهو يفكر في ضم مصر إلى مملكته لكن طبعا كان صعب جدا لأن مصر كان محكومة بالعبيديين انتوا عارفين الدولة العبيدية اللي هي المسماة بالفاطمية كانت وقت ما تولى نور الدين محمود رحمه الله الحكم كانت مر عليها قد إيه في حكم مصر كان مر عليها 180 سنة تقريبا 180 سنة من المكوث في أرض مصر طبعا ده رسخ أقدامها تماما في أرض مصر وكان صعب جدا جدا على نور الدين محمود أن يغزو مصر وبالذات أن فلسطين متوسطة بين الدولتين بين الشام من الشمال وبين مصر من الجنوب لكن سبحان الله مع ان هذه الرغبه لم يكن له طاقه بتحقيقها الا ان الله عز وجل اطلع على الصدق في قلبه فيسر له الاحداث التي تمكنه من ضم مصر الى مملكته وبالتالي من التجهيز لاسقاط فلسطين لاسقاط الجيوش الصليبيه في فلسطين ولتحرير فلسطين يا ترى ايه اللي حصل وايه التجهيز اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله وايه الطريقه اللي نور الدين محمود بها استطاع ان يضم مصر ده اللي ان شاء الله هنعرفه في الحلقه القادمه اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين مع الحلقة الثانية والعشرين من خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت شفنا موقف عماد الدين زنكي رحمه الله وكيف غير من أوضاع العالم الإسلامي وكيف حرك الشعوب الإسلامية للجهاد في سبيل الله وكيف كانت القضية في عيني في منتهى الوضوح تحرير العالم الإسلامي من الصليبيين وكيف كان الطريق إلى ذلك أمرا واضحا جدا في عينيه وحدة وجهاد كما ذكرنا في الحلقة السابقة في آخر الحلقة ذكرنا مقتل عماد الدين زنكي رحمه الله وظن الكثير من المسلمين في وقت مقتله أن الأمة ستتأثر تأثرا سلبيا كبيرا بموته طبعا الأمة فقدت علم كبير من أعلام الجهاد في سبيل الله وعلم كبير من أعلام الدعوة إلى الله ومن الحمية لدين الله لكن هذه الأمة يعوضها ربها سبحانه وتعالى دائما خيرا فربنا سبحانه وتعالى عوض الأمة خير تعويض بهذا الإنسان العظيم الذي خرج من صلب عماد الدين زنكي رحمه الله وهو نور الدين محمود الشهيد رحمه الله نور الدين محمود شخصية من ألمع الشخصيات في تاريخ الأمة الإسلامية ومن أعظم الشخصيات في تاريخ الإنسانية قاطبة وأنا أنقل لكم بعض الكلمات التي قال في حقه ابن الأثير رحمه الله يقول طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفي الإسلام وإلى يومنا هذا فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين يعني في تقييم ابن الأثير رحمه الله أن نور الدين محمود رحمه الله أفضل شخصية على مدار 450 سنة من تاريخ الأمة الإسلامية الكلام ده يا إخواني ما بيجيش من فراغ الكلام ده بيجي عن دراسة وافية وواعية لتاريخ هذا الإنسان المجدد العظيم نور الدين محمود رحمه الله هذا قائد رباني بمعنى الكلمة مع أنه تولى الحكم وعنده 30 سنة يعني شاب صغير لكن سبحان الله كان يقضي ليله في قيام الليل كان دائم الاستغفار بالأسحار كان قارئا للقرآن الكريم باستمرار كان دائم الدعاء لله عز وجل كان كثير الصمت وهذه الصفة أخذها من أبيه أبوه برضه عماد بن زنكي كان كثير الصمت وكان دائم الفكر يفكر في الله عز وجل وفي ملكوت الله عز وجل ولا يتكلم بالكلام إلا الكلام المحسوب القليل كان وقورا تمام الوقار غير متفحش لا يخرج منه ابدا السوء كان طيب المجلس رحمه الله كان زاهدا تمام الزهد مع انه كان يحكم المسلمين كان زاهدا تمام الزهد لدرجه ان زوجته احيانا كانت تعاني وتطلب منه ان يعطيها من المال فيقول لها انا لا املك الا ثلاثه دكاكين فقط في حمص وهو الدخل اللي بيخش له كلها من الثلاث دكاكين دولت ويقول ولا اخوض النار من اجلك الاموال التي امتلكها الان او انا انا اقف عليها الان هي اموال المسلمين وليست اموالي وعاش حياه الزهد رحمه الله وهذه سيره كل المجددين في تاريخ هذه الامه وكان عالما رحمه الله كان عالما بالفقه وكان من علماء الحنفيين من الفقه الحنفي وكان طبعا كل يعني الزنكيين من الفقه الحنفي وكان مؤلفا لكتاب كامل عن الجهاد في سبيل الله يعني انسان يا اخواني متكامل بشكل حقيقه مبهر وكان طالبا للشهادة في كل حياته على فكرة نور الدين محمود رحمه الله لم يمت شهيدا مات على فراشه ولكنه عرف في زمانه وفي أزماننا وإلى يوم القيامة يسجل هذا في كل مصادر التاريخ الإسلامي بنور الدين محمود الشهيد لماذا؟ لكثرة طلبه للشهادة لكثرة ما تكلم به وتحدث به مع أقرانه مع أصحابه مع إخوانه وذكره في خطبه من كونه يطلب الشهادة في سبيل الله فأعطاه الله عز وجل هذا اللقب وإن لم يمت في ميدان المعركة ومن سأل الله الشهادة بصدق فإن الله عز وجل يعطيها إياه وإن مات على فراشه اتسع ملكه سبحان الله حتى صار أقوى ملوك زمانه رحمه الله ومع ذلك كان من أشد المتواضعين جاله خطاب لطيف قوي من الخليفة العباسي والخطاب ده بيذكر فيه الخليفة العباسي الصفات التي أنعم بها على نور الدين محمود طبعا الخليفة العباسي صورة وهمية لا معنى لها في وجود نور الدين محمود لكن كان واخد على شغل المنافقين والطبل الذي يقوم به المنافقون لل- لل- للزعماء وكثرة الصفات والأسماء فذكر أسماء كتيرة جدا لنور الدين محمود أنا أقول لكم هذه الأسماء وأنا أقول لكم أن كل هذه الصفات حقيقة كانت موجودة فعلا في نور الدين محمود لكن هنشوف رد فعله قال له إيه قال اللهم أصلح المولى السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع المجاهد المرابط المثاغر نور الدين وعدته يعني عدة الدين وركن الإسلام وسيفه قسيم الدولة وعمادها اختيار الخلافة ومعزها رضي الإمامة وأثيرها فخر الملة ومجدها شمس المعالي وملكها سيد ملوك المشرق والمغرب وسلطانها محيي العدل في العالمين منصف المظلوم من المظلومين وناصر دولة أمير المؤمنين الكلام ده كان بيقوله الخليفة العباسي عشان يقر نور الدين محمود ليلقى على خطب أو في ذيل خطب كل مساجد المسلمين تحت الخلافة العباسية يعني هم دايما بيدعوا في آخر الخطبة للخليفة العباسي ويدعوا لنور الدين بهذا الدعاء فماذا كان رد فعل نور الدين محمود قال له وابعت له جواب قال يعني رجاء ان توقف كل هذا الدعاء وان تكتفي بقولك اللهم واصلح عبدك الفقير نور الدين ابن زنكي هكذا في قمة التواضع وهو على رأس الدولة الإسلامية ويا إخواني كل ما ذكره الخليفة العباسي هو حقيقة في هذا المجاهد الورع التقي نور الدين محمود رحمه الله وكان من كلماته العظيمة في موقعة حارم وهي من المواقع الكبرى في تاريخه قال اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا ومن محمود هذا حتى ينصر يعني يقلل جدا من قيمة شأني ولكن هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى فكان هذا من دعائي وقال فيه كلمات كثيرة لا يتسع المقام لشرحها انا اقدر اقول ان نور الدين محمود رحمه الله لو انا عايز الخص كل حياتي في كلمه واحده اقول نور الدين محمود اسس الدوله الشامله في ناس ممكن تفتكر ان انا بتكلم على واحد درويش او واحد معتزل للناس واحد قاعد في الكهف بتاعه بيعبد ربنا لا ده انسان مختلط بالناس تمام الاختلاط نجح في كل مجالات حياتي وهكذا تحرر الامم يا اخواني مش مجرد انتصار في موقعه مش مجرد جيش بيعده لا دوله شامله متكامله استقدم العلماء من كل مكان ولم يستقدم علماء المذهب الحنفي فقط مع انه كان حنفيا لكن من كل المذاهب وعمل اجتماع العلماء المسلمين في داخل حلب ثم في داخل دمشق بعد ان فتح دمشق وضمها لمملكته عمل اجتماع لعلماء مسلمين من كل المذاهب حتى ياخذوا رايا واحدا في قضايا المسلمين فكر عالي جدا وتوحيد المسلمين في اسمى معاني التوحيد وطبق الشريعه في كل اركان مملكته وعمل اعداد عسكري منظم يعني مش كان مهتم بالجوانب الدينيه وسايب الامور العسكريه لا ابدا كان مهتم بانشاء القلاع وانشاء الحصون واعداد الجيوش والحشد العسكري الكبير والحمام الزاجل هذا عرف في زمان نور الدين محمود وعمل له هيئه خاصه بالحمام الزاجل عشان يتناقل البريد من مكان الى مكان في ارجاء المملكه الكبيره كان عنده خطط اداريه وسياسيه على اعلى مستوى كان عنده مفاوضات على اعلى مستوى قتال عسكري على اعلى مستوى وفوق ده كله كله عمل حاجة غريبة جدا عمل إعمار عالي جدا جدا في الدولة التي كان يحكمها إعمار إحنا في زمن حرب وإحنا في زمن ضوائق واحتلال وأمور صعبة ومع ذلك كان مهتم بإنشاء المدارس وإنشاء المساجد وإنشاء المستشفيات المستشفى النوري نسبة إلى نور الدين محمود الذي أنشأه في دمشق قعد يشتغل يا إخواني وإخواتي أكثر من 800 سنة متصلة متخيلين انشأ نور الدين محمود في القرن السادس الهجري وقعد شغال لحد اوائل القرن ال- ال- الثالث عشر الهجري يعني ست ت- تمن قرون متصله وهو شغال سبحان الله فعلا اثاره لا يمكن ان تعد وفي نفس الوقت كان مهتم جدا بحاجه غريبه جدا كان مهتم بالرياضه كان مهتم برياضه البولو اللي هي لعب الكره من فوق الخيول وطبعا كان بيعملها عشان يدرب الناس على حركة الخيول وعلى الفروسية وعلى الجهاد في سبيل الله وكان أحيانا العلماء يجوا له ويلموه يقولوا له أنت عمال تلعب والبلاد محتلة يقول لهم أنا ما بلعبش أنا بدرب الناس على الجهاد في سبيل الله لكن أحيانا النفوس تمل وما تحبش تجاهد في سبيل الله في أرض المعارك فبعلمها في أرض الرياضة فكر عالي جدا ومستوى راقي جدا من آه، الحكم استلم الحكم رحمه الله سنة 541 بعد مقتل أبيه استلمه في حلب وليس في كل البلاد التي كان يحكمها عماد الدين زنكي ليه الكلام ده لان عماد الدين زنكي زي ما قلنا لما مات ترك ولدي ترك اربع اولاد حقيقه لكن كان اكبرهم اثنين سيف الدين آه، غازي ونور الدين محمود فسيف الدين غازي آه، يعني و- تولي آه، امور آه، آه، الموصل ونور الدين محمود رحمه الله تولى آه، امور حلب وكان الله عز وجل قد وضعه في هذا المكان في حلب طبعا هو الاخ الاصغر بالنسبه لسيف الدين تولى هذا المكان ليكون في مواجهه الصليبيين لان الله عز وجل يعلم انه في قلبه حب شديد للجهاد في سبيل الله اخوه طبعا سيف الدين غازي كان برضه من الاتقياء الورعين حكم الموصل حوالي ثلاث سنوات ثم مات وخلفه بعد ذلك اولاده لكن كان في تنسيق مستمر بينه وبين نور- نور الدين محمود في حروب الصليبيين لما تولى نور الدين محمود كان الصليبيين ساعتها عندهم مملكه بيت المقدس طبعا دي واخده فلسطين كلها ونص لبنان وكان مملكه طرابلس واخده نص لبنان الثاني الشمالي ومملكه انطاكيا اللي هي في شمال غرب سوريا واجزاء من اسيا الصغرى اما مملكه الروها فقد سقطت في عهد ابيه ولم يبقى منها الا مدينه واحده هي مدينه تل باشر يا ترى هيتصرف ازاي نور الدين محمود مع الوضع اللي احنا بنتكلم عليه ده مع وجود هذه الامارات الصليبيه المختلفه ويا ترى هيكون رد فعل المسلمين ايه للتصرف بتاعه ده اللي نعرفه ان شاء الله بعد الفاصل فابقوا